بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تبارك وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد اعلم يا أخي هدانا الله وإياك إلى حسن الخلق أن الخلق الحسن هو صفة سيد المرسلين وأ- صلى الله عليه وسلم وأفضل أعمال الصديقين وثمرة مجاهدة المتقين ورياضة المتعبدين والأخلاق الحسنة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان ومجاورة الرحمن في فراديس الجنان أبواب مفتوحة من القلب لجوار الرب تبارك وتعالى والأخلاق السيئة سموم قاتلة ومهلكات دامغة ومخازي فاضحة ورذائل واضحة وخبائث مبعدة عن جوار الله تبارك وتعالى وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة الأخلاق السيئة هي أمراض القلوب وأسقام النفوس إلا أنها أمراض تفوت حياة الأبد تمنعك من حياة الأبد ومرض الأبدان مرض للجسد فقط أما أمراض القلوب فإنها أمراض تفوت عليك حياة الأبد وجوار الله تبارك وتعالى الأخلاق الحسنة وأمور التزكية ربع الرسالة المحمدية قال الله تبارك وتعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هذه هي الرسالة المحمدية ربعها الأخلاق الحسنة ويزكيهم ولذلك قال الفضيل ابن عياض لأن يصاحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصاحبني عابد سيء الخلق لأن يصاحبني فاجر حسن الخلق أحب إلي من أن يصاحبني عابد سيء الخلق ولقد قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وملاك دعوة الرسل بعد التوحيد هي الدعوة إلى مكارم الأخلاق فهذا موسى عليه السلام كليم الرحمن يقابل فرعون فيقول له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وتزكية النفوس أقسم الله عز وجل على شرفه أحد عشر قسما متتالية وهذه الأقسام المتتالية ما أتت إلا في موضع واحد من كتاب الله عز وجل في سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طعاها ونفس وما سواها 11 قسمهم فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها يبقى 11 قسم متتالية يقسم الله عز وجل وهو العلي العظيم أحد عشر قسما متتالية أن فلاح النفوس إيه؟ بتزكيتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم اهدني لمكارم الأخلاق لا يهدي لما لحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت ويقول رب آت نفسي تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها تزكية النفوس والتحلي بمكارم الأخلاق سبب للفوز بالدرجات العلى بجوار الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى وذلك جزاء من تزكى بل يجعله الرسول صلى الله عليه وسلم سببا من الاسباب الثلاثه لذوق طعم الايمان لذوق طعم الايمان ففي الحديث الذي رواه البيهقي في سننه الكبرى والطبراني في المعجم الصغير قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد ذاق طعم الايمان من عبد الله وحده بانه لا اله الا هو فيعرف التوحيد جيدا وحق الله تبارك وتعالى على عبيده وحقوق الالوهيه يعلم توحيد الالوهيه ويعلم توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه يعبد الله تبارك وتعالى حقا من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو هنا التركيز على توحيد على توحيد الألوهية وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام ولم يعط الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيم ولكن من أواسط أموالكم فإن الله عز وجل لم يسألكم خيرها ولم يأمركم بشرها وزكى نفسه قيل وما تزكية النفس يا رسول الله قال أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا يفسر التزكية بأحد مقامات الإحسان أن تعبد الله كأنك كأنك تراه أن يعلم أن الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك يبقى يفسر التزكية بأعلى مقام بإحدى مقاماته الإحسان أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان أعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه يذوق العبد بها طعم الإيمان بل ويذوق المجتمع بها نعيم نعيم الغنى والراحة نعيم الغنى والراحة يعني لو نتصور دولة من الدول الضرائب مجموع الضرائب بيبقى كام مجموع بيضرب بيبقى بتبقى كام الضرائب وزكاة المال بتبقى كام لو ان الناس في الصعيد عن الضرائب بزكاة المال 90% من الناس بتتهرب من الضرائب لانها مكوس وكذا وكذا لكن ما فيش حد لكن يقول لك ايه انا عايز ادفع زكاة مالي لو لو ان الناس استجابوا لامر الله عز وجل ورضوا بالاسلام حظا ونصيبا ورضوا باحكام الاسلام وبشرع الله عز وجل حظا ونصيبا لاغنت الناس بدل لا يفرض عليه تسعة مليار يبقى عنده تسعة مليار ويتهرب ويثبت ان عنده بس يا دوب ايه بيقولوا بس ألف جنيه في الشهر او كذا فلو هم فرضوا الزكاة واخذوها وحصلوها بدل من الضرائب المخيفة الظالمة لا- لكان الخير كل الخير في ايه وفيها السعادة للمجتمع وإلا فقد قال الله عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن عن هدي الله عز وجل وعن قرآنه وعن أحكام شرعه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ملازمه على طول فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فب- فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون وقال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والمعيشة الضنكة معيشة ضنك في الدنيا جوع وفقر وفساد ورشوة وبعد عن الأمن وكل البلايا التي نعيش فيها هذا ضنك الحياة وضنك البرزخ عالم البرزخ وتنين البرزخ وضيق القبر وعذاب القبر ونار القبر ثم بعد ذلك إيه؟ ثم بعد ذلك ضنك الحياة الآخرة والحرمان حرمان من النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وال- والنار وكفى بالنار مأوى ومقيلا فأحد الأسباب الموجبة لذوق طعم الإيمان أداة زكاة المال وعبادة الله عز وجل ومراقبة الله تبارك وتعالى وتزكية النفوس وتزكية النفوس تزكية النفوس تزكية الأبدان في دار الدنيا في دار الدنيا مسلم إلى أطباء القلوب أطباء الأبدان والإمام الشافعي قال إنما ضيع المسلمون ثلث العلم بتضييعهم للطب وتركه لليهود والنصارى وتركه لليهود والنصارى دمار أكبر الدمار إن المسلمين يعني إيه لا لا لا يحصلون أعلى الدرجات العلمية في أمور الطب ولا في أمور الصيدلة إنما ضيع المسلمون ثلث العلم بتضييعهم للطب وتركه لليهود والنصارى فكيف إذا أضاعوا علم الأجساد وعلم القلوب علم القلوب أنت ما تقدرش تجيبه بالنسبة لعلم الأجساد ما تقدرش مثلا تجيب طبيب عظام مثلا يعني شغال بعبارة عن المنشار الطب ده وتخليه يشتغل طبيب عيون أخصائي عيون ما ينفعش أبدا ما ينفعش أو إن واحد يعالج نفس ما ينفعش برضه حتى وإن كان يعالجها بإيه حتى وإن كان بيعالجها بالحجامة وبالطب النبوي فبرضه دي ليها أصول يعني مش أي واحد مثلا إيه يقول لك مثلا حط إيه حط في عينه مثلا ونطلع من عينه مثلا إيه نعمل له مثلا حجامة في عينه إيه فنحط على على النين العين مثلا يعني ولا على القرنية ليها أصول برضه ليها أصول إيه في الحجامة يعني ف فدي مش بالبركة برضه ولا واحد مثلا يقول حبة البركة فيجيب مثلا اللي عارف مثلا القدر إيه إحنا بنقول يفتح سكة كده نقول إن حبة البركة دي دي من من شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يترك هذا الأمر إيه للمتخصصين يترك هذا الأمر إيه للمتخصص مش كل واحد بقى ي... ي... يشتغل طبيب لا طبعا يترك هذا الامر المتخصصين المت... الاطباء الصحابه كان فيهم ايه اناس من المتخصصين كالكندي من المتخصصين في علم ايه في علم الطب فكذلك يعني لما تيجي مثلا اخ زميلنا كان رئيس قسم الميكروبيولوجي في كليه الطب فراح جاب ايه جاب حبه البركه وعمل عليها تجارب وخذ بها السنة اللي فاتت إيه؟ جائزة الدولة التقديرية فزي ان هو ياخد المفتاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الرجل ده تخصصه ايه يعمل عليه احدث الابحاث حتى نال ايه وكان اول بحث يسجل على مستوى العالم ايه الاسلامي في في فائدة ايه حبة البركة يبقى مش كلام مساطب بقى ولا كلام اخوة بيجربوا اي حاجة وخلاص وانما كلام ايه اناس متخصصين يوقنوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يأتوا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جانب تخصصهم إيه؟ ثم يخرجوا بالنتائج التي تبهر إيه؟ تبهر العقول زي التلبينة زي كذا زي كذا فالشاهد أن أمر طب الأجساد يوكل إلى الأخصائيين وكذلك أمر طب القلوب لا يوكل إلى إلى مجاهدة رجل أن يخترع إيه؟ يقول لك مجاهدة زي مجاهدة اليوجا أنا أقعد أعمل تدريبات يوجا وكذا دي بيرق القلب وإنما أمر طب القلوب موكل إلى الرسل دعوة وبيانا وإرشادا وتعليما النبي صلى الله عليه وسلم هو العليم بما يصلح القلب هو العليم بما يصلح إيه؟ العليم بما يصلح القلب فينهاك عن صوم الدهر فلا تأتي أنت وتصوم الأيام التي حرم الله صومها كعيد الفطر وعيد الأضحى وأيام وأيام التشريق تقول ده نصوم السنة كلها ما فيش الخمس أيام دول يعني يعني هم ده الخمس أيام دول اللي هيعموها يعني ما هو زيادة الخير خيرين لا ما ينفعش في أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا إيه أول مرة يقيم الليل يأتي على قيام الليل فأقول لك إيه زي يقول يجي أول مرة كده بدون أن يعود نفسه على قيام الليل هو معتاد انه يصلي العشاء والفجر فقط ولا يقيم الليل فيجي يقيم الليل كله لحد قبل صلاة الفجر ربع ساعة ويجي مضيع عليه الفريضة يبقى أتى بالسنة وضيع الفريضة وما عبد الله عز وجل بمثل أداء ما افترضه على العبد فتضيع الفريضة لا نقول لك ايه درج نفسك حتى تستقيم لك على شرع الله ايه على امر الله عز وجل مره تاخد ثلاث ركعات بعد كده خمس ركعات بعد كده مثلا سبع ركعات بعد كده ايه 11 ركعه 13 ركعه مره تلت الليل مره نص الليل مره ثلثي الليل ايه وافضل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وإن كانوا من قبل في ضلال مبين وكما قال الله عز وجل في سورة البقرة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ولقد وصف الله تبارك وتعالى نبيه معلم الأمة ومزكيها بأنه على خلق عظيم قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم قال ابن عباس أي وإنك لعلى دين عظيم فسيدنا ابن عباس حصر الدين كله في الخلق في حسن الخلق وإنك لعلى دين عظيم والدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين بعض الناس يقول ايه طب فين الخلق فين التوحيد اللي, اللي, اللي في حسن الخلق نقول لك ان ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال البر حسن الخلق البر حسن الخلق والاسم ما حاك في صدرك وخشيت ان يطلع عليه غيرك الاسم منافي للاعمال الشرعيه منافي لحقائق الايمان او منافي لشرائع الاسلام ضد الاسم ايه حسن الخلق يبقى حسن الخلق ايه اكمل من واحد يكون ايه يعني بيعامل الناس برق ولين وخلاص لا ده اعلى من كده فحسن الخلق في هذا الحديث شمل به النبي صلى الله عليه وسلم كل حقائق الايمان وشرائع الاسلام لانه جعل البر حسن الخلق وجعل ضد البر الاسم كل معصيه سواء شرك اصغر سواء ايه معاصي والمعاصي يشملها ايضا الشرك الاصغر والشرك الاكبر ايه وغيرها او الكبائر او ايه او او صغائر ايه او صغائر الذنوب فكلها يشملها مسمى الاسم جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضده ايه البر وهو حسن ايه وهو حسن الخلق فقال ابن عباس وانك لعلى دين عظيم فحصر الدين كله في الخلق فمن زاد عليك في الدين فقد زاد في الخلق فقد زاد عليك في الدين ولذلك قال سيدنا عبد الله المبارك نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم يعني ممكن واحد يكون إيه عنده علم كتير جدا جدا جدا ولكن هو أس- أصلا نفسه إيه يعني ليست هينة لينة فظ غليظ القلب ف... فلا تخرج نفسه ولا يخرج قلبه إلا شيء النكد من العلوم فقط وهذا كله هذا ما يخرجه القلب أما إذا ذكى البدن بال- بالطعام الحلال ثم كانت النفس هينة لينة هينة لينة ثم أتت إليها بعد ذلك الرياضة النبوية السليمة التي لا تبعد عن سنة ولا تهمل الواجب تخرج أحسن الزرع من كل زرع إيه؟ زوج كريم من محاسن الأخلاق إيه؟ ومن ومن المروءات ومن أعمال القلوب الحسنة وإنك لعلى خلق عظيم سولة السيدة عائشة سأله شم بن عروة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن وقال الحسن البصري وإنك لعلى خلق عظيم أي لعلى آداب القرآن وقال ابن القيم لعلى الخلق الذي حلاك الله عز وجل به في القرآن العظيم وإنك لعلى خلق عظيم كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حينما يقول الله عز وجل في كتابه ويرقم في سطور الكون وتتردد وفي جنبات الكون وتتردد في الملأ الأعلى وفي حديث الملأ الأعلى قول, قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم يبقى يسجل في أشرف الكتب السماوية ويتلى في يتلى في الملأ الأعلى من الملائكة ويسجل في جنبات الوجود ويخلد في جنبات الوجود هذه الكلمة من قائلها من قائلها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم قدر قائلها وعظمة قائلها يعلم ما لا يعلمه البشر عن عظم الله عز وجل وعظم هذه الكلمة ومدلولها ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يستكين ولا يستطيل على البشر بهذه الكلمة يعني لما تشوف ايه لما النبي صلى لما المولى تبارك وتعالى يقول وانك لعلى خلق ومش خلقه فقط وإن وإنك لعلى خلق عظيم يعني حين يقول العظيم عن خلق نبيه أنه خلق عظيم فلك أن تتصور قدر عظم هذه الكلمة بقدر عظم قائلها الذي يقول لنبيه إن أخلاقك ليست أخلاق عادية وإنما أخلاق عظيمة وعظمة العظمات في حياة النبي وفي سيرة النبي أنه لم يستطل على البشرية كلها بهذه الكلمة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر نعم هو سيد سادات البشر ولكن هو بشر كان إذا أثنى على مثل خاله سعد بن أبي وقاص في غزوة أحد يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي فكان سيدنا سعد بن أبي وقاص لما يجي يكلم أصحابه يقول إيه والله لقد جمع لي رسول الله بين أبوي وما يعني قال لي ارمي سعد فداك أبي وأمي وما جمعها لأحد قبلي وما جمعها لأحد قبلي فشوف أي النبي صلى الله عليه وسلم يثني على رجل من البشر من الصحابة فكان يستطيل بقى ايه على الصحابة عدوا ايه من مناقبه مناقب زبير ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع له بين ابي وامه ايه في في بقى في في الاحزاب في يوم ايه في يوم الاحزاب يقول له ايضا ايه فداك امي وابي فدي ايه تسجل في مناقب الصحابة تفتح اي كتاب مناقب الصحابة ثناء النبي على احد الصحابة فكيف إذا أثنى الله تبارك وتعالى وهو العظيم الكبير المتعال على نبيه فقال له إنك لعلى خلق عظيم ثم يأتي الأوباش والخنازير والكفار والملاحدة يطعنون في أشرف من وطأ الحصى في سيد السادات في سيد ولد آدم ونفرد لنبي لنبينا الخطبة التالية إن شاء الله بإذن الله الجمعة التي بعد الخدمة إن كان في العمر بقية الأوباش الخنازير أوباش البشرية الملاحدة الكفرة الصليبيين يتكلمون عن عن عن قدر نبينا صلى الله عليه وسلم والله لو بيتكلموا عن وزير أو عن حاكم من حكام الدول العربية أو الإسلامية لقامت الدنيا ولم تقعد فقامت الدنيا ولم تقعد فكيف إذا تكلموا عن سيد السادات كيف إذا تكلموا عن سيد السادات اللي هو الإنسان يحبه لا يقبل إيمان العبد حتى يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه لماله وولده ونفسه التي بين جنبيه ليس هذا من هوان النبي علينا وإنما من هواننا نحن على الله عز وجل من هواننا نحن ومن سقوطنا من عين الله عز وجل أن أعظم أعظم إنسان في قلبك يوقره القلب ولا تدخل على الرب إلا من خلفه ثم بعد ذلك تلوكه الألسن الكافرة ولا يجد من يدافع عنه أو يقول القائل إيه يا إنه ميت فلا, فلا نتكلم عما يؤذي الأموات رد رقيق ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم قدرا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشاعر سيأخذ ثأر الله أنصار دينه فلله أوس آخرون وخدرجوا حتى يعني حتى في في جهاد في جهاد اللسان وهو من أشرف أنواع الجهاد نزب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتكلم ونقي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض بناتنا وأولادنا بأعراضنا جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحمله ملء حبة العين وملء شغاف القلب ولا يكمل إيمان المرء حتى ينزل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة الكريمة من نفسه وإنك لعلى خلق عظيم يقولها الله عز وجل لنبيه ويتطامن النبي صلى الله عليه وسلم ويستكين لأمر ربه وياتي ربه بالخشوع الكامل انظروا كم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الخلق العظيم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ثم يبكي يقوم الليله يقوم الليل حتى تتورم قدماه فتقول له السيدة عائشة يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا ما من خلق حسن إلا وأمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من خلق سيء إلا ونهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وجمال ال- ال- الخلق الإسلامي أنه عنصر أصيل الأخلاق في الإسلام عنصر أصيل لها مدد من السماء لم تنبع من بيئة الأرض وإنما أصلها من إيه؟ من السماء بوحي من الله عز وجل آه، في قرآنه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم يعني ممكن واحد مثلا إيه؟ يتعلم يبقى تفرض عليه البيئة شيء معين يعني مثلا واحد عايش في الصحراء عايش في الصحراء وهو متعرض إيه؟ للحل والارتحال كل يوم فتقو- ف- فيكرم الناس من أجل أن يكرمونه في قحطه عمرك ما تلاقي واحد عايش في صحراء وسط كلابة وديابة وسباع ونمور وهو حاطط انسيال ها؟ ولا حاطط حظاظة ولا بياكل بوز لا دواب بيبقى زي بتاع الكشافة بياكلوا تعابين ومش عارف ايه لازم يتعلم ايه ال- انه يكون حمش شوية وشجاع شوية يعني عشان ايه عايش في خيمه ممكن ايه كلب من هنا يخش له ممكن آه، ثعلب من هنا يخش له، ممكن تعبان من هنا يلبه ممكن نمر من هنا ف فغصب عنه بيتعلم الشجاعه وانه يبقى ايه حمش وجدع يعني لكن ايه لكن الاخلاق الس- الاسلاميه عنصر اصيل مستمد من السماء بوحي من الله تبارك وتعالى وانك لعلى خلق عظيم الايه العظيمه التي تجمع مكارم الاخلاق قول الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو قال عبد الله بن زبير خذ العفو من أخلاق الناس ما سمحت به إيه؟ أخلاق الناس لا تقف عند ه- هفواتهم ولا تتبع إيه؟ عثراتهم خذ إيه؟ خذ العفو وأمر بالعرف أي أمر بالمعروف وأعرف العرف التوحيد انك انت تعرف ايه التوحيد تعرف التوحيد ايه ثم حقوق الله وحقوق العبيد خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين كما قال الله عز وجل واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما قال النبي قال سيدنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم والله ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي قط أف ولا قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا وكان إذا غضب علي بعض أهله قال دعوه فلو قدر شيء لكان دعوه فلو قدر شيء لكان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا أو كما قال الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد تعالوا الى هدي النبي في الحث على مكارم الاخلاق ليعلم كل سفيه وكل ملحد وكل كافر قدر ما جنى على نفسه بجنايته على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه والثلاث بيوت كلها اللي في أعلى الجنة وفي وسط الجنة وفي ربط الجنة كلها راجعة إلى حسن إيه؟ الخلق ترك الكذب هذا من محاسن إيه؟ الأخلاق ترك المراء هذا من محاسن الأخلاق يبقى البيوت الثلاثة في الجنة تعود إيه؟ تعود إلى حسن الخلق وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان الخلق الحسن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان خلق حسن إن الله يبغض الفاحش المتفحش البذيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقم وليحسن خلقك وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين أحسنهم خلقا وقال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجالسا أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسواكم أخلاقا الثرثارون المتفيهقون المتشدقون شوف أكمل الناس خلق أكمل الناس إيمانا وأفضل الناس عند الله وأحبهم إلى الله وأحبهم إلى رسول الله وأقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا بمجموع الأحاديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وإن حسن الخلق ليبلغ درجة الصوم والصلاة يعني حسن الخلق يبلغ درجة إيه؟ فضل صيام النافلة وفضل, وفضل صوم النافلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل يحب الجمال يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم المسدد أي الموفق يعني ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته كرم يعني طبعه وشيمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس لم يعطوا شيئا خيرا من خلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى إن لله تعالى آنية في من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وقال أيضا بعثت لأتمم صالح الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير ما أعطي الناس خلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أثقل في الميزان من الخلق الحسن وقال صلى الله عليه وسلم من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الأنف يعني الجمل السهل إذا انقيد انقاد وإذا أنيخ على صخرة استناخ وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن شرار الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم إن شرار الناس يعني الذين يكرمهم الناس مخافة واتقاء شرهم حسن الخلق أركان حسن الخلق في صفات قال ابن القيم أنها الصبر والعفة والشجاعة والعدل الصبر والعفة والشجاعة والعدل لما يعرف صفة العدل ويكون متعلق متخلف بصفة العدل والعدل ايه يعرف ايه الفرق بين الشجاعة وبين التهور الفرق بين الشجاعة وبين التهور ما من خلق ذميم إلا ويقابله ايه خلق ايه إلا ويقابله خلق يحبه الله تبارك وتعالى فيعدل في أخلاقه العفة تدعوك إلى الحياء والحياء خلق الإسلام جامع لكل فضيلة الصبر يعودك أيضا على كظم الغيظ على قدم الغيظ واحتمال إيه؟ سفاهات الناس من أجل الله تبارك وتعالى أضاف لها الإمام العروي العلم والجود العلم إيه؟ العلم والجود والصبر العلم والجود والصبر يبقى مكارم الأخلاق كلها بتدور على أركان هي العلم وأضاف لها الغزالي الحكمة العلم والحكمة والصبر والعفة والشجاعة والعدل والجود اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت حسن الخلق حسن الخلق مع الله عز وجل وحسن الخلق مع المخلوقين حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى أن تكون مع الحق بلا نفس أن تكون مع الحق بلا خلق وحسن الخلق مع الناس أن تكون مع الناس بلا نفس يعني إيه الكلام ده أن تكون مع الحق بلا خلق يعني أنك أنت لما تيجي تعامل الله تبارك وتعالى تصرف عنك كل نظرك إلى المخلوقين جميعا يبقى حسن الخلق مع الله عز وجل إيه؟ صيانة القلب أن يلتفت إلى غيره وصيانة المعاملة للحق عز وجل أن تشوبها نقيصة من النقائص حسن الخلق مع الله عز وجل إيه؟ بالإخلاص له والأدب معه صيانة القلب أن يتعلق بغيره وصيانة المعاملة مع الله عز وجل إيه؟ أن تشوبها نقيصة يبقى أن تكون مع الحق بلا خلق ما تطلش للخلق أبدا وانت في نظرك إلى الحق من أطال النظر إلى الخالق شغل عن المخلوقين كما قالوا إيه فليتك تحلو وده طبعا مش الربيع العدوي ده اللي أبو فراس الحمداني كان بيمدح ابنه إيه ابن عمه سيف الدولة الحمداني وأولى بهذا المولى تبارك وتعالى يقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب متى صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب يبقى ده حسن الخلق مع الله تبارك وتعالى وده محتاج لي خطبة حسن الخلق مع المخلوقين أن تكون مع المخلوقين بلا نفس وانت بتعامل الناس لا تنظر إلى نفسك مطلقة كما سنبين يعني وأنت تعامل البشر لا تنظر إلى حظك وإلى قدرك وسط الناس إن الناس يعملون لك جاها ومنزلة عند الناس تبتغي بذلك الأجر والمنزلة عند الناس طيب ماذا مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق وإن شاء الله لن نطيل عليكم مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخلق هتلاقي مثلا 11 مشهد احنا ما تحلناش بولا مشهد شوف ايه ولا مشهد يعني مشهد ايه مشهد القدر مشهد الصبر مشهد العفو والحلم مشهد الرضا مشهد الامن مشهد ايه برد القلب وسلامته مشهد التوحيد مشهد الجهاد مشهد النعمه مشهد الاحسان ولا ولا في اي خلق من الاخلاق دي ولا في اي مشهد من المشاهد دي وادي لك مثل مشهد القدر ما يصيبك من اذى الخلق ما يصيبك من اذى الخلق تقول ده انا ايه ده انا هقفل الشارع بتاعه كله كان زمان زمان يعني لما كان حد من عوام من المسلمين يتعارك مع اخ بلحيه تلاقي الشا... الشوارع مقفله ايه يا عم يقول لك ايه ده اخ النهارده اتهان كرامته يبقى اتهان كرامه اللحيه ليه يا عم ممكن يكون الراجل ده مثلا ايه واخد مال من الراجل ده من عوام المسلمين ولا حاجه ولا يكون هو اللي اعتدى عليه ولا يكون لسانه سليط ولا حاجه ده دي ما دي ايه دي كانت متوفره في الشارع احنا مش إيه؟ مش هنقول ان الاخوه كانوا انبياء او كذا مجرد واحد مثلا منقبه تتعارك مع واحد ياه خلاص يعني انت لو انت دول دول مسلمين وانت مسلم ما تزيد عليهم باي شيء يعني ربما كان احدهم من ايوه ان انت اتيت بواجب يحرم حلق اللحيه هذا جميل منك ولكن بقي- ممكن تكون عقل والديك ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا ممكن تكون كذا ممكن تكون تارك لواجبات كتيره جدا تارك لصلاه الفجر وغيرك ايه بيصلي الفجر في الصف الاول يعني فانت تظن انك انت بس ب... ب... ب... باللحيه طبعا ايه وحرمه حلقها انت تظن انك انت هتخش الجنه بس بتوفير اسمان امواس الحلاقه ده الجنة تبقى عندك رخيصة خاص يعني يعني انت مثلا تأيط رب ده انا خير وبركة بس ما كان يفعل والأئمة الأربعة ما اجتمعوش على شيء قد اجتماعهم على حرمة حلق اللحية لدرجة عندك في الشرع الإسلامي في الديات افتح كتاب الديات كده لو إن واحد حلق لواحد ايه دقنه غصب عنه وما طلعتش دقنه مرة تانية لما يروح المحكمة الشرعية المحكمة الشرعية تديله ايه دية قتيل يعني لو واحد فقع لك عينيك بتاخد نص نصف الدية واخد بالك ايه لكن ايه حلالك لحيتك وما طلعتش تاني يدفع الدية كاملة فكأنه قتله فاحنا نعظم ايه نعظم ما عظمه الشرع نعظم ما عظمه الشرع ايه ما عظمه الشرع الحكيم لكن ايه الشاهد انك انت مش ايه ت- ت- تقول اللي احنا بنربي اللي إحنا- لا ده هي اللي بتربينا بالفعل هي اللي بتربينا بالفعل لو انت ايه هتطول لها دي عهد مع الله عز وجل لكن فين بقيه الفروض الاسلاميه فين بقيه الفروض الاسلاميه ممكن ابوك مثلا يقول لك ايه احلى لحيتك ده ما تطيعش في الامر ده لا طاعه المخلوق في معصيه الخالق ولكن لما تحب تنزل وتحب على رجل ابوك وايدين ابوك يقول الواد ده قبل كده كان بايه يقول لي انت خليتها خل ويحط صباعه تقرب تيجي تجيب عينيه من جوه ايه اللي خلى الواد ده يحب على ده ورجليها كده ده ما عملهاش قبل كده خالص ده كان صايع قبل كده ايه اللي خلاه ايه اللي غيره كده لك ده غيروا التخلق بايه بخلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك يا ابني ده مش هنربي بس ده لو جت النساء انها تربي تقول هن- هنخلي النساء والعيله كلها ايه تربي تقول طالما انك انت اتغيرت كده ف- فحسن الخلق يفعل المستحيل يفعل الشيء الذي لا تتخيله المهم انك انت ايه؟ تقتفي اثر النبي في هذه الظاهر وفي هذه الباطن خلي بالك ممكن تكون أتيت بكل الواجبات الإسلام وعندك من العجب والكبر والحسد اللي هي كبائر القلوب أشد مما عند السارق والزاني أيوة كبائر الجوارح الزنا والسرقة ولا العجب والكبر وأن تظن نفسك أعلم الناس وأفضل الناس من ظن أن الناس هلكة فهو هالك الهالكين كبائر القلوب طبعا أشد وعقوبتها أشد فأنت زي ما بتراعي قلبك زي ما أقول لك ما ت- ما تحلاش دانك فكذلك أيضا إيه؟ حصن باطنك مع الناس ومع, ومع المولى عز وجل حسن الخلق انك انت ما تأسسش الناس على ما اتاهم الله من فضله تبعد عن الكبر وعن العجب فضاء بن عياض كان بياخذ بيد سفيان شع- شعيب بن حرب شيخ الاسلام ويقول له ان كنت تظن انه قد صلى الى هذه القبله من هو شر مني ومنك فبئس ما تظن يقول له انا وانت اوحش اتنين في المسلمين وشيخ الاسلام اخر يقول والله ما ظننت ما نظرت إلى أحد صلى إلى هذه القبلة إلا وأنا أظن أني شر منه لو لقيت رجل من كبار المسلمين في السن تقول هذا خير مني لأنه سبقني إلى الإسلام لو لقيت واحد أصغر منك في السن تقول إيه هذا خير مني لأني سبقته إلى المعاصي وكثير الأمثلة دي كثيرة هتلاقي نفسك عديم من كل محاسن الأخلاق من كل محاسن الاخلاق في حسن البر حسن البر كان الرجل إيه قبل ان ينيم امه وابيه يقول إيه يمسح ظهره بالسرير او بالفراش عشان لو كان في اي حاجه إيه تعلق بظهره هو ثم يجلسها ونادت أم عبد الله بن عون نادته يا عبد الله فعلى صوته على صوتها وبقول لها نعم يا أم لكن صوته علا على صوته فأعتق رقبتيه وكان أحدهم لا يسكن لا يسكن في بيت تمشي تحته أمه ما يكونش أمك في الدور الثاني وأنت تقول إيه في الدور الأولاني تكون أنت في الدور الثاني إيه يعني ماشي برجليك إيه على على راسها من فوق شوفوا المعاني شوفوا ال- ده الإسلام ده كله رقة كله جمال كله أدب كله حنان كله عطف مش الأوباش الكلاب كلاب الصليبين الذين يخوضون في في في النبي صلى الله عليه وسلم بالباطل الهام يفوق الهام منكم والجبين مشهد القدر وكفايه قوي علينا حتى لا نطيل على الناس مشهد القدر واحد ضربك مثلا ضربك بسنجه ضربك بعصايه ضربك بكذا ظلمك فتقول ايه هذا قضاه الله علي وقدره ومشيئه الله نافذه فتنزل ما اصابك من اذى الخلق منزله البرد البرد اللي الجو بيبقى بارد يعني ومنزلة المطر فيما لا شأن لك به ولا دخل لك به زي ما بتتحمل المطر والبرد وهو ما شيء من قدر الله عز وجل فأيضا تتحمل إيه؟ أذى المخلوقين فتحتج بالقدر في حقك أنت لا في حق الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة تقول عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نال شيئا بيده ما ضرب خادما ولا مملوكا ولا عبدا ولا أمة إلا أن يجاهد في سبيل الله يعني ما استخدمش إيده بس إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل وسيدنا زي ما قلنا لكم كده وكان إذا و- وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء لم تفعل لما لم تفعله وكان إذا آه، غضب مني بعض أهله قال دعوه فلو قدر شيء لكنسبوه شوف ده قتل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه فلو قدر شيء لكان فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحتج بالقدر ايه في حقه هو وهو سيد سادات البشر فأما في شأن الله عز وجل يقول وما أما إذا انتهكت محارم الله فلا يقوم لغضبه شيء حد يتكلم بقى عن ايه عن الله عز وجل لا بقى حد يتكلم عن دين الله عز وجل أو طعن في الثوابت من دين الله عز وجل ف... ف... فتغضب مثل غضبة الليث الهصور يبقى ده مشهد ايه؟ مشهد القدر ثم نكمل بعد ذلك في جمعات رب اجعلنا لك ذكارين لك شكارين إليك أواهين مغبتين منيبين تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واشر سقائم صدورنا بك نستنصر فانصرنا وعليك نتوكل فلا تكلنا وإياك نسأل فلا تحرمنا ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا وببابك نقف فلا تطردنا رب آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارزقنا الأمن والأمان في بلادنا اللهم وسع أرزاق المسلمين اللهم وسع أرزاق المسلمين وصب الخير على أهل مصر صبا اللهم صب الخير على المسلمين صبا اللهم اهد عاصي المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ارحم موتى المسلمين اللهم أكرم هذه الأمة بتطبيق شرعك اللهم أكرم هذه الأمة بتطبيق شرعك اللهم ولي من, من يطبق شرعك ومن يحكم بآداب نبيك اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا إخوة لي عندكم رجاء الجمعية الشرعية بتاخد ألف جنيه من هذا المسجد إيه؟ شهريا والصناديق ليس فيها شيء فجودوا بما أعطاكم الله إيه؟ تبارك وتعالى جودوا بما أعطاكم الله تبارك وتعالى وفرصة كبيرة أن أتيحت لنا إيه؟ المنابر جودوا بما أعطاكم الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة عز وجل علي وهذه مشيئة الله تبارك وتعالى فأن تعتذر بالقدر في إيه؟ في حق نفسك تشهد مشهد القدر إيه؟ في حق نفسك لا في حق ربك لكن واحد ينتقص ربك إيه؟ فتغضب إيه؟ كالليث الهصور أو كالنمر إذا حرب ال- المشهد الثاني مشهد الصبر قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب راجل انت مثلا اه، اعتدى عليك فتقدر تقول ايه والله افطسك والله انا اجيبك كده واحطك في سل... اه، في اه، في في ال- سيالة الجلابية وطبعا لا لا تحط ولا حاجة هحطك في سيالة الجلابية ايه لحد ما افطسك يعني واحد ممكن تقول له روح يا عم الله يسامحك والله يسامحك دي ممكن يكون ايه يكون راجل مثلا طرزان كده وانت صغير كده فتقول له انا مسامحك لا انت ما انت تقول له آه يا سلام والله العظيم لو فيا بس عافيه شويه لمسا- لمسحت بيك ال... انا مسامحك يا عم مسامحك ايه يا عم يبقى مشهد الصبر الصبر فيما يصيبك من اذى الخلق فيما يصيبك من اذى الخلق آه قال آه النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا يمسك نفسك يعني من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه وهو يقدر ايه يرد الالم بالم والمين وثلاثه من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء يعني واحد ضربك ألم وانت تقول ده مهر الحور العين يا عم روح الله يسامحك وانت قادر انك انت ايه يعني إيه، شوف ده النهارده كده وا- يعني لو انت رحت لابو واحده تخطبها فت- فقال لك مثلا ايه مهر بنت ادي لك 100 ألم ممكن قاعد يقول ايه ألم بمثلا ب- ألم مثلا النهارده مثلا ايه ب 200 جنيه موافق يا عم خد يعني لو واحد يقول لك مهر بنته ما تصدقك 10 ايام يعني ممكن واحد يبالها يعني لكن فما ظنك ايه يكون مهور مهور حور حسان ايه انك انت تتحمل ايه اذى الخلق ده المهر ويزوجك الله عز وجل منها يوم القيامه ايه ما شاء اللي انت عايزه لو اكتر من كده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظا ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه طب انت تقول ايه انا رضايا انني ايه اسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم رضايا النظر الى الله عز وجل غدوة وعشية يبقى من كظم غيظا ملأ الله قلبه رضا ايه يوم القيامة ايه هذا في قزم الغيظ ولذلك شوفوا بقى التطبيق بقى دايما اذكر لك امثلة ليه من السلف لهم لان هم دول الكمل من البشر كان خلقهم قريبة من أخلاق إيه؟ الصحابة والتابعين الصحابة والتابعين وتابع التابعين ما تسعى لحد في الأيام دي مش هقول لك فلان فلاني الشيخ الفلاني لا أنا دايما أردك لا للصحابة لا للتابعين لا تابع التابعين لما الكمل من العلماء الربانيين فسيدنا سلمان الفارسي وهو من هو شاب سابق الفرس يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان الإيمان عند الثريا لتناوله رجال وأشار إلى سلمان الفارسي إلى بعد همته وعلو همته شتم رجل سلمان الفارسي فقال له إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازيني فأنا خير مما تقول وشتم رجل الربيع بن خيثم الربيع بن خيثم ده تلميذ سيدنا عبد الله بن مسعود كان سيدنا عبد الله بن مسعود يقول له أما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربيع لفرح بك وكان إذا رأوا يقول وبشر المخبتين شتم رجل الربيع بن خيثم فقال له يا هذا قد سمع الله كلامك وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها يعني لو أنا عديت العقبة دي لا يضرني ما تقول قول اللي أنت عايز تقوله وإن لم أقطعها وأخش النار فأنا شر مما تقول فأنا شر إيه؟ مما تقول وقالت امرأة لمالك بن دينار يا مرائي يعني يا منافق يا مرائي فقال ما عرفني غيرك انت انت بس اللي عرفتيني يعني ما عرف هو كان ايه وكان سيد من سادات المسلمين سادات عباد المسلمين مر على واحدة بنت صغيرة متعلقة بأستار الكعبة وتقول يا رب أما كان لك أدب تؤدب به من عصاك إلا النار يا رب ما عندكش ما عندكش أدب تؤدب به من عصاك إلا هذه الداهية النار فهو قال فوضع قال فوضع مالك يده على رأسه وبكى وقال وسكل أم مالكة سكلت أم مالك مالكة هذا قول جويرية قول بنت صغيرة قارية صغيرة فماذا يقول مالك وكان ربما ظل ليلى يقول يا رب مالك قد علمت ساكن النار من ساكن الجنة فأي الدارين دار مالك ويظل يبكي إلى الصباح ويقول اللهم إن جمعت الأولين والآخرين لمشهد يوم عظيم فحرم شيبة مالك على النار فتوعد تقول له إيه يا مرائي فيقول له ما عرفني غيرك وأغلظ رجل من قريش القول لعمر بن عبد العزيز فأطرق عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين أطرق زمانا ثم قال أردت أن يستفزني الشيطان بعز السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غدا يوم القيامة اذهب عفوت عنك قال له عايز اتنرفز عشان أنا أمير المؤمنين وأخذ منك اليوم بعز السلطان ما تأخذه مني غدا يوم القيامة اذهب فقد عفوت إيه عنك مشهد العفو والحلم وما زاد الله عز وجل عبد بعفو إلا عزا هو عند الناس ذل ولذلك أتى رجل إلى إلى الأحنف بن قيس يعني أحلم العرب فقال علمني الحلم علمني ازاي أكون حليم مع الناس قال يا بني هو الذل أتصبر عليه قال له يا ابن الحلم ده عند الناس ذل أتصبر عليه أتى رجل إلى الأعنف بن قيس فشتمه فأعاد فسكت عنه فشتمه مرة ثانية فسكت عنه فقال الرجل فبكى الرجل اللي بيشتم بكى الرجل قال ولا ف ما يمنعه من أن يرد علي إلا هواني عنده يعني بيقول إيه الأحنف بن قيس ما بيردش عليه لأن هو مستهيفني أصلا فهو ما بيردش اتفضل هو ما بيردش عليه لأنه أنا عنده إيه هايف في نظره فشوف بقى لما لما اللي بيشتم يبكي هذا قال ممن تعلمت الحلم قال من قيس بن عاصم المنقري وده كان سيد أهل الوبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصوروا بقى حلم رجل جالس وسط قومه وقد احتبى حط يديه كده بين ركبيه كده فأتوا إليه بابن أخيه وقد قتل ابنا له أتوا بابن أخوه وهو قاتل ابنه وهو في مجلسه قالوا فوالله ما حل حبوته محل ما غيرش ايه ما غيرش عاد هو جايب ابن ابنه مقتول وابن اخوه ايه جايبينه مكتفينه عشان يسأل منه ثم قال له ثم قال لهم بئس ما فعلتم ازعرتم الفتى سيبوه سيبوه سيبوه ثم قال يا ابن اخي بئس ما فعلت نقصت عددك ده ابن اخوك ده ابن عمك اخوك يعني نقصت عددك واوهمت عضدك واشمت عدوك واسأت بقومك واثمت بربك وقطعت رحمك ورميت نفسك بسهمك خلوا سبيله واحملوا إلى أم المقتول مراته يعني ديته فإنها غريبة عن إيه؟ عن حينا وعن ديارنا ثم انصرف القاتل وقال لهم سبوه والله ما حل حبوته والله ما حل حبوته ما غيرش ايه ما غيرش ال ال ال ال الطريقه اللي هو كان ايه كان قاعد بيها يعني هذا قيس بن عاصم المنقري ثم تعالى إلى مشهد الرضا أن ترضى الرضا عدم وجود شيء في القلب أي حدث في القلب لأنك أنت ممكن تصبر فرق بين الصبر والرضا القلب القلب سكون الجوارح مع سكون القلب إلى ما يرضاه الرب تبارك وتعالى أحبه إلى الله أحبه إليه عذابه فيك عزبه وبعده فيك قربه وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب حسبي من الحب أني لما تحب أحب يبقى ده كم مشهد يا إخوة كم مشهد وقت قلناه خمسة طب قول إيه, إيه القدر والصبر والحلم والرضا ما هو ما هو العفو مع الحلم ثم بعد ذلك مشهد الإحسان مشهد الإحسان أنت مسيء رجل أساء إليك فتحسن إليه وهو مسيء إليه تحسن إليه إذا أردت الجزاء من جنس عمل مثل ما أنت تسيء إلى ربك وتريد إحسانه في الآخرة فما تريده من ربك عامل به الناس أنت محسن أنت مسيء مذنب في حق ربك وتريد إحسانه فإذا أردت إحسان الله عز وجل إليك في الآخرة مع إساءتك فمن أساء إليك فأحسن إليه الجزاء عند الله إيه؟ تبارك وتعالى من جنس إيه؟ العمل تقابل إساءة المسيء إليك بالإحسان كلما أساء هو إليك تحسن أنت إليه والعلماء يقولون اقتضاء الهبة الثواب اقتضاء الهبة الثواب يعني إيه؟ واحد يهبك على طول وي... آه. فانت عايز ايه يعني انت عايز تكمله برضه واحد دايما ايه يحسن اليك يحسن اليك يحسن اليك فانت عايز ايه تصيبه ايه بعض ايه الثواب راجل كل يوم ايه يزرع مثلا زرع غير كرنب يجيب لك كرنب زرع غير كذا يجيب لك كذا زرع مانجا يجيب لك مانجا فايه اقتضاء الهبه رجل يهبك على الدوام ايه فمن يعني مستحسن لك ايه ان تصيبه طيب رجل يسيء اليك فيعطيك من حسناته ويحمل عنك سيئاتك يوم القيامة فتحسن إليه ولا ما تحسنش يبقى أنت أنت تحسن إلى من أساء إليك ظاهرا وهو منعم عليك باطنا زي اللي حصل بصي ما راجل ايه شتمه وما كانش عنده حاجة في بيته إلا طبق تمر هيفطر عليه قال والله ما في بيتي إلا هذا ما في بيتي إلا هذا وبلغني أنك تعطيني من حسناتك بلغني أنك تعطيني من حسناتك ولو كان عندنا الدنيا كلها كنا أعطيناها لك لكن والله ما عندي إلا طبق التمر ده زي واحد ما جاب إبراهيم بن أدهم جندي وقال له أين المقابر أين العمران فأشار له إلى المقابر قال أين العمران يا رجل فأشار إلى المقابر فأهوى عليه بالصوت فراح ايه سيح له جبهته وجبينه ثم أراد أن يجرجره ويأتي به إلى المدينة بقى شوف الراجل المجنون ده بقول له فين العمران إيه بقول له فين العمران فبيقول لي إيه بيشير إلي إلى المقابر فخرج الناس فوجدوه ابراهيم هذا فجعلوا يقبلون رأسه ويديه فمال الجندي على قدم يقبلها قال إليك عني يا بني والله ما علوتني بالصوت إلا سألت الله لك الجنة ما ينبغي أن يكون نصيبي منك الجنة عشان حسناتك اللي هتديها وسيئات اللي هتاخدها ما والله ما ينبغي أن يكون نصيبي منك الجنة ونصيبك مني النار يدعو إيه؟ يدعو لمن أساء إليه بعد الأخ سيد ده هي هي هي هيخلينا إيه نطلع من هدومنا يعني بقى يعني نشتغل بقى نشتغل بقى اتيكيت بقى ولا ايه يعني من ضربك على خدي الايمن فادر له خدك الايسر والكلام ده أي أنا بقول لك إيه ال ال الأصل وجزاء سيئة سيئة مثلها سمى رد السيئة سيئة وإن كان في معنى لغوي فقط سيئة ولكن هي مش سيئة ده قصاص ولكن يريد أن إيه أن يعلي قدرك فوق هذا المقام فمن عفا وأصلح فأجره على الله أنت انتقامك وقصاصك بيبقى قصاص مخلوق من مخلوق لكن قصاص خالق بيبقى عظيم والله والله بيبقى عظيم يا إخوة يعني والسعيد من أعظى بغيره تلاقي واحد أساء إليك أساء إليك أساء إليك وأنت تروح لوالدته تقول لها والله يعني لو لو انتقام مخلوق من مخلوق أنا أقدر أنتقم من ابنك لكن أنا تركت الأمر لله عز وجل فتلاقي انتقام الله عز وجل جاي سريع وعظيم ويشفي الصدور ويسلك ايه ويسلك الصدور فانت فالرجل اذا اساء اليك تحسن انت اليه لتقابل هذا الاحسان ايه باحسان الله اليك في الاخره زي الربيع بن خيثم اشترى فرسا بثلاثين درهما ليغزو عليها في سبيل الله عز وجل فاتى سارق فسرق الفرس او ده سارق ايه اعمى البصر البصير طب راح يسرق مثلا واحد ايه بياخد من البنوك ويطلع لبنوك سويسرا حط في بنوك سويسرا او كده روح اسرق واحد من اللي بيهلبوا لكن تروح له واحد ايه من الصالحين العابدين المجادلين وتسرقوا فالمهم الخدام جه قال اين الفرس يا سيدي قال سرقت قال سرقت وقعد كده بارد كده وايه قال سرقت وانت تنظر اليها قال ما كان شيء يشغلني عن الصلاة ده لو في أحد إنه يا سلام على برودك ها قال صدقت أنت تنظر قال ما كان شيء يشغلني عن الصلاة ثم رفع يده إلى السماء وقال اللهم إنه سرقني ولم أكن لأسرقه اللهم إن كان فقيرا فاغنيه باللي سرقوا مني يا رب وإن كان غنيا فاهده أنا مسامحه وإيه؟ واهده معقول الكلام ده ده زي ما قلت لكم قبل كده أكتر من عشر مرات في المسجد واحد يبقى سارق منك مثلا إيه مثلا مرتب بتاعك 100 جنيه فتقول يا ابن ال ده أقل حاجة يا ابن ال ها وبعدين تقول روح إلهي عربية تصل ما تلحق تاني وانت مرتبك كله 150 جنيه أشت طب نقول له مثلا يا اخي روح إلهي تتنشل منك تبقى دلعك تضيع منك دلعك لكن ايه عربية تصك دي يعني فيها انعاش غرفة انعاش ودلوقتي في اي في اي مستشفى ان شاء الله في ايه في بولا في بولا ابو العلا يقول لك المستشفى يدفع 3000 جنيه تحت الحساب طب ما ينفعش ينفع الكلام ده بقى فالعدل انك انت تقول يا رب تضيع منك الفلوس واخد بالك يا رب تتنشل منك قدر إيه؟ هذا المبلغ اكتر من كده ما ينفعش يبقى مشهد ايه الاحسان بجانب ايه بجانب ايه بجانب الاساءه بعد كده ايه مشهد سلامه وبرد القلب انك انت ما بتشغلش ايه ما تشغلش نفسك بالامور دي كلها دي الهيفه دي واخد بالك ايه اعلى منه طبعا مشهد التوحيد انك انت عايز تفرغ القلب لله تبارك وتعالى فمش مش عايز تشتغل ايه انت عايز تتحقق معنى التوكل كمال التوكل كمال التفويض كمال التسليم فانت ما يشغلكش ال- الامور دي كلها دي فبرضه ما يصيبه انك انت عدم تفكيرك في الانتقام واخد بالك ايه؟ فينزل على القلب ايه بردا وسلامه مشهد برد القلب ايه وسلامه القلب ان تشوش عليه ايه بما هو انك انت تترك السمين من الامر وتعود الى اقل منه ما دائره الانتقام وان انا عايز انتقم وكذا وتشغل كل همك انك انت ازاي انتقم منه ازاي يشتمني ازاي يشتم امي ازاي كذا ازاي كذا ازاي كذا بس ولا يشغل قلبك الا هذا لا برد القلب من هذا وسلامه القلب من هذا اولى وبعدين مشهد الامن يقول لك بات مظلوم يوم بات مظلوم بات مظلوم يوم وما باتش ظالم سنه لانه وين عارف انك انت ظالم تقول ايوه ده تلاقي قاعد ليه في في ال- في الكذا ده تلاقي مثلا ممكن يفجر نفسه في ده تلاقي مثلا ممكن كذا لا ممكن كذا ايه يبقى طول حياته مرعوب منك وهو ما فيش حاجه بس يفضل طول عمره مرعوب ان فلان ده ممكن ينتقم وفلان ده ممكن كذا وفلان ده ممكن كذا وده طبعا كثير كثير من الناس اللي بيظلموا الخلق تلاقيه في النهايه عندهم حالات نفسيه وعقد نفسيه وبيتعالجوا عند ايه؟ في عند اطباء الامراض النفسيه والله كثير كثير ممن يظلمون الخلق طبعا ممن يظلمون الخلق فكيف اذا اساءوا الى الله تبارك وتعالى مشهد الجهاد ايه مشهد الجهاد ده يا عم انك انت تقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يبقى أنت بعت نفسك لله عز وجل ولا لا ما تدورش لنفسك بقى ولا قدر نفسك ولا قيمة نفسك ولا ده أنا من عائلة كبيرة جدا ولا أنا من قريش ولا أنا من كذا وإزاي يشتمني وإزاي كذا و... لا ما ينفعش الكلام ده خالص مشهد الجهاد أنت بعت نفسك لله عز وجل كداعي وتريد قبض الثمن الجنة خلاص ما تعملش زي واحد ايه يبيع يبيع شقة لواحد وياخد منه مئة ألف جنيه يقولوا بعد شهر يقول له عايزين ندخل النور في الشقة انت مالك انت بالشقة بقى مش هي أصبحت شقتك خلاص انت بعت خلاص بعت يا عم ولذلك ايه لما في أراد سيدنا أبو بكر إن- انه يأخذ ديات المسلمين القتلى من أهل الردة فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تلك أنفس وأموالنا ذهبت في الله وحسابها على الله فأجمع الصحابة على ترك ديته دية المسلمين قال دي أنفس حسابه على الله عز وجل لا لا لا, لا ناخذ ديته قتلانا من إيه من أهل إيه من أهل الرد وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم منع المهاجرين الذين هاجروا معه بعد فك بعد فتح مكة من سكن إيه من سكنى مكة عايز تاخد اسم المهاجرين في القرآن الكريم وعايز تقعد في مكة تاني لا لم يصرح لأحد من الصحابة بسكنى مكة إيه؟ بعد بعد بعد بعد, بعد أن هاجروا إيه؟ إلى المدينة فأنت بعت نفسك لله عز وجل فلا تنظر إلى قيمة نفسك ولا إلى قدر نفسك إيه؟ وكله عند الله إيه؟ تبارك وتعالى مشهد النعمة مشهد النعمة ما يصيبك من أذى في الله عز وجل نعمة الله عز وجل يجعلك مظلوما تترقب النصر لا ظالما تترقب أخذ الله عز وجل وإن أخذ الله عز وجل أليم شديد مشهد نعمة الله عز وجل في تكفير خطاياك بما يصيبك من أذى وابتلاء ومشهد أن تلك البلية أهون من غيرها بلية في الدين والمال في الجسد والمال ولا بلية في الدين واحد كان مسجون فالرجل يكتب إليه إيه؟ اتق الله اتق الله واذكر نعمة الله عز وجل عليه فراحوا حطوه إيه؟ مع واحد في كلبش حرام قيدوه الأول في ايديه قال اذكر نعمة الله عز وجل عليك والأخ قابل الكلام على مضض وضعوا القيد في رجليه يبقى في ايديه ورجليه اذكر نعمة اتق الله واذكر نعمة الله عز وجل عليك أراه عطوه مع واحد مجوسي مبطون عنده وسال في كلبش واحد وما فيش دورة مية في الزنزانة طبعا فقال اذكر نعمة الله عز وجل قاه فطبعا ايه هو طبعا نسي بقى النعم فايه فانفجر بقى قال واي نعمة فاضي هذا لا الراجل ده كل ما يطلع لزورته الماء ياخدني معاه طالع عشرين مرة وعنده وسال وكذا فقال أن جعل الزنار في وسطه ولم يجعلك في وسطه ولم يجعله في وسطك أنت إن خلى ده كافر ومسجون معاك أهو ولكن أنت مسلم إيه وجعل الزنار إيه شرط الصليبيين جعل الزنار في وسطك ولم يجعله في وسطه ولم يجعله في وسطك نعم بلية في في في المال أو في أو في, في الأولاد ولا بلية في دين الله عز وجل ومشهد الأسوة أين أنت يا أنت بتقول أنا بقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا وكذا وتلاقي إيه نفسك عاري إيه هذه هذه دعوة تحتاج إلى بينة أين أنت يا مخنث العزم والطريق طويل تعب فيه آدم وناح فيه نوح وألقي في النار إبراهيم واتجع للذبح إسماعيل شق بالمنشار زكريا ذبح السيد وحصول يحيى عاش مع الوحوش عيسى قاس الضر أيوب زاد على المقدار في البكاء داود اتهم بالسحر والشعوذة والجنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع ها شق رأسه وكسرت رعيته وقتل عمه كل ده كله ده طب انت فينك من ده كله ولذلك قيل للشافعي ابتلى الرجل أم يمكن قال لا يمكن حتى يبتلى مشهد التوحيد أن يبقى القلب خالصا للرب مشاهد ايه 11 واحد يقولهم لنا عشان نلم الكتاب ونمشي ايه قول يا عم اسماعيل 11 القدر الصبر العفو الرضا اه الت- التوحيد ده اخره ايه طيب ايه خير الجهاد سلامة القلب اه اه اه الامن انك انت تبقى نايم ايه تقول ده كفاهم اللي عملوه يعني اه مشهد الامن ايه واه وايه والاسوه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته